أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا كان ربيعة رجلا بسيطا فقيرا كان في بادئ أمره يرعى الغنم كان سكنه قريب من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها راح ربيعة زي شباب كتير ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستطلعوا أمره مين بقى هذا الرجل الذي يقولون أنه نبي فلما وقعت عينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتمالك نفسه وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله واستأذنهم أن يكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهناك كان رجلا فقيرا فلم يكن عنده بيت ملوش مكان يسكن فيه فكان من أهل الصفة الذين ليس لهم مأوى لكن ربيعة كان رجل ذو هم عالية فهفت نفسه إلى مقام أعلى وهو خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن النبي أن يكون في خدمته مثله مثل أنس مثله مثل ثوبان كان هناك بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقومون على خدمته الشاهد أنه كان ربيعة يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ربما كان طيلة النهار يقوم بقضاء حوائج للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الليل يقوم في الحراسة يقعد بايت يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج حاجة متصورين بقى هو عامل ازاي يقعد يمكن النبي هيحتاج حاجة النهاردة لغاية ما بيقول حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تفاني ربيعة في خدمته راح مرة وقال له سلني يا ربيعة أعطك عايز ايه استنى بقى حط نفسك مكانه ده راجل فقير غلبان خادم لا متجوز لا عنده بيت ولا عنده فلوس ولا عنده شغل كل امره انه بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سلني يا ربيعة اعطك شوفوا ربيعة بقى ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد الحديث في المسند انه في البداية قال له ايه قال انظر في امري يا رسول الله ثم اعلمك ذلك ما تعجلش قال له طب ممكن تديني فرصة افكر شوف بقى ربيعة هيفكر في ايه خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم هتعلمه ايه قال ربيعة ففكرت في نفسي فعرفت ان الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني قال فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به قعد بينه وبين نفسه قال فكرت فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة هي دي حقيقة الدنيا ما تسواش فمش هسأله دنيا على ان هو محتاج حاجات كتير فنظر وقال فقلت أسأل رسول الله لآخرتي فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به قال فجئت فقال ما فعلت يا ربيعة ها عايز إيه بقى نفسك في ايه عشان اعمله لك قال نعم يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار فقال من أمرك بهذا يا ربيعة إيه اللي وصلك للدرجة دي يا ربيعة قال قلت لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني فقلت أسأل رسول الله لآخرتي قال فصمت رسول الله طويلا وكأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم قال يا ربيعة إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود هذه رواية مسند الإمام أحمد أما رواية مسلم قال ربيعة كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال سل أطلب قلت أسألك أسألك مرافقتك في الجنة عالي أوي فوق أوي أوي أوي أسألك مرافقتك في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك ما بلاش العالي دي أوي مرافقتي في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك هو ده مش عايز حاجة تانية قال فأعني على نفسك بكثرة السجود ربيع عايز ايه ربيع عايز الجنة ربيع يريد العتق من النار يريد أن يكون في رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم تعال بقى نتخيل الموقف ده كويس ونعيشه كده ولو حتى في خيالنا في اللحظة دي فيا من تشتاق إلى رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم تعال نحلق فوق فوق خالص إلى الجنة لا لا لا إلى الفردوس الأعلى الفردوس الأعلى سر الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة يقول الرجل منكم لراعيه عليكم بسر الوادي فإنه أمرعه وأعشبه الواحد منكم لما يجي يوصي يقول له خد المكان ده أحسن حته هو كده في الجنة أعلى الجنة نعيما فوقك عرش الرحمن ومن الفردوس تفجر أنهار الجنة متخيل معايا بقى هذا المنظر الرائع البديع وأنت في أعلى الجنة والرفقة مع مين مع الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر مع عمر مع عثمان هل تتخيلها نفسك من جواك بجد انك تبقى في المكان ده ده انت لو عشتها كده بخيالك بس يا نهار ابيض انت دلوقتي قدام النبي صلى الله عليه وسلم وجهك في وجهه ويمد ايده ويسلم عليك فتجد يده الين من الحرير وتبص في وشه ساعة ما يتبسم ليك تحس النور كله أضاء قلبك تبقى قلبك هيطير من الفرحة يا اللهم قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا منه يوم القيامة اللهم لا تحرمنا من رفقته يوم القيامة ما تستاهلش بقى اللحظة دي انك تقطع نفسك من دلوقتي عشان توصل لها تستاهل توصل لها ازاي أعني على نفسك بكثرة السجود كثرة السجود للرب المعبود تبلغك هذه المنزلة العليا فتعالوا النهاردة نتكلم على الصلاة وعنوان محاضرتنا هذه اسجد واقترب هل أنت في غربة مع نفسك قلبك فين؟ حاسس انه بعيد قوي عن ربنا ولا حاسس بقرب ربنا منك هل تستشعر الحرمان حاسين بالمعاني دي يا جماعة كان لي قلب ففقدته أي واحد يكون ربنا من عليه في يوم من الأيام وعرف طريق ربنا شوية وأعرض عنه المعنى ده حاسينه كتير يتصلوا عليا ويكلموني ويقولوا المعاني دي أنا نفسي أعيط مش عارف نفسي يقبلني أنا حاسس إنه طردني إن السكة دي مش هتنفعني وده طبعا تثبيط الشيطان يقول لك أنا باين عليا بقيت من المنافقين اللي جوايا حاجة واللي بعمله حاجة تانية خالص حتى الحاجات الكويسة اللي بعملها في حياتي تأدية واجب مش دي شكوى كتير مننا السبب انت اكيد عارفه بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره الحقيقة المرة ان الذنوب اعظم اسباب البعد عن المحبوب قطع بينك وبينه ذنب لكن الفرصة قائمة ان تستدرك حالك سريعا سريعا ده هو بيعاقبك بالعقاب ده لو عندك لسه بقايا شيء تجاهه المفروض ده اللي هيفوقك استشعارك بالبعد ده علشان تحاول بكل ما تملك انك تروح له يقول ابن القيم ما ضرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب والبعد عن الله اعظم عقوبة اصله ده بقى قدامه كل حاجة ومش حاسس ولا حاجة اي حد يمسك مصحف ويشتغل يلاقي له أثر ده يمسك ومفيش فايدة الناس واقفين بيصلوا تيجي الآية الناس بتبكي عليها هو تايه أعظم عقوبة ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله وقد خلقت النار لإذابة القلوب القاسية فأبعد القلوب من الله القلب القاسي فلا تسأل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق فيحرق في الدنيا بنار البعد والإعراض عن الله سبحانه وتعالى لو فكرت شوية قد إيه العذاب النفسي اللي يعيشه اللي يعرض عن طريق ربنا لازم في اللحظة دي تراجع حساباتك بسرعة لازم يبقى من جواك يا من تستشعر هذه الآلام تقول لي بقى دلوقتي قول لي الدواء ايه الدواء ايه العلاج العلاج سهل ميسور واسجد واقترب طب ما انا مش قادر ما هي كده الصلاة بالضبط كأنك قاعد بتدق على الباب فلسه المسافة بتحتاج منك ان انت تطرق شوية فمش هتيجي مع اول يوم او تاني يوم تحتاج تاني وتالت ورابع فاذا اطلع الله على ما في قلبك فلقى اقبال وصدق واخلاص في طلب رضاه يفتح لك الباب واسجد واقترب ربنا سبحانه وتعالى علق القرب على الايه على السجود زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ووصف الله تعالى الصحابة فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال أهل التفسير وأعظم الفضل والرضوان القرب من الله جل وعلا قاعد كده بتصلي بنية تانية بقى أنا عايز أعلمها لك النهاردة عايز اطلعك من الجلسة دي النهاردة الصلاة يبقى ليها طعم تاني من هنا ورايح لازم تحسها لازم تدوقها علشان يبقى ليها الاثر ده اسجد واقترب كل ركعة بتحس ان انت تتقرب له اذا تقربت اليه شبر تقرب اليك ذراع ربك شكور يشكرك على طاعتك له بس انت تتقرب صح بس انت تعملها صح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو وهو ساجد يعلق الإمام النووي على هذا المعنى فيقول لأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى فيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وجهه وأنفه في التراب فبيحقق معنى العبودية كلها معنى العبودية إيه؟ الذل والمحبة على جهة الإجلال والتعظيم ادي القصة كلها اللي انت اتخلقت من أجلها عشان تحقق الثلاثة دول حققتهم خلاص أن تذل له أن تحبه أن تعظمه بس كل ده بيحصل في الصلاة ولما هنيجي بقى ناخد تفاصيل الصلاة كده هنلاقي كل المعاني دي فيها نعم أخي الحبيب أسجد واقترب عند البيهقي بسند صحيح عن أبي الدرداء قال لولا ثلاثة لأحببت ألا أبقى في الدنيا بص بقى هو مستمتع قد إيه بالمعاني اللي احنا عايزين توصل للقلب دي يقول إيه بقى وضع وجهي للسجود لخالقي في الليل والنهار الله بصوا هو بيقولها ازاي وضع وجهي لخالقي لربي سيدي مولاي من لا أحب سواه وضع وجهي للسجود لخالقي في الليل والنهار وظمأ الهواجر الصيام في الصيف والعطش لله ومقاعد أقوام ينتقون الكلام كما تنتقى الفاكهة مجالس أهل الذكر مجالس أهل العلم يا من تخشى الفتن في هذا الزمان يلي بتشتكي من شدة الغربة يلي بتقول الفتن في البيت وفي الشارع وفي الشغل وفي كل مكان يلي بتعمل حساب لصاحب سوء يبعدك عن طريق ربك الله يقول لك كلا لا تطعه واسجد واقترب كان أحد السلف مشغول بالعبادة وكان أبوه يحثه على الدنيا وأن هو يعمل معاه ففي مرة جاءه أحد الناس وقال له يا فلان أطع أباك فهذا العابد نظر لشيخه فقال له الشيخ لا تطعه واسجد واقترب فالولد بار بأبيه فقال لأبيه يا أبتي أنا عبد أعمل في فكاك رقبتي من النار فدعني أعمل في ذلك فبكى والده وقال يا بني إني لأحبك حبين حبا لله وحب الوالد لولده فقال العابد يا أبتي إنك قد كنت أتيتني بمال قد بلغ سبعين ألف فإن كنت سائلي عنه فهو ذا ما مدتش إيدي عليه انت قاعد بتبعت لي فلوس وانا قاعد بتعبد انا ما بعملش بيهم حاجة عايز تاخدهم خد الفلوس وإلا دعني فأمضيه وإلا سيبني أنا بقى أتصرف فيه أتصدق به يعني قال يا ولدي بل أمضه فأمضاها فلم يبق منها درهما كلا لا تطعه واسجد واقترب أكيد كلنا يحب أن يكون من أهل الإيمان لو وصل لهذه المنزلة تبقى خلاص لا في مشاكل لا في شبهات مرتاح البال الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ويختص الله عز وجل أهل الإيمان بما لا يختص به سواهم يقول الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة كل المنن دي بقى الصلاة مفتاحها ألا ترون إن ربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمان فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم يريد صلاتكم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فكأنه الصلاة دي بقت أعظم شيء في الإيمان فإذا أردت أن تصل إلى هذه المنزلة أسجد واقترب كتير من الناس شكواهم في زماننا ده النفاق ان هو حاسس بنوع من الانفصام ما بين ظاهره وباطنه حط ايدك على قلبك كده هل تجده ينبض بنبض الايمان بالله عليك ما تخدعش نفسك هم. لو حطيت ايدك على قلبك دلوقتي ربنا فيه قد ايه لو سرحت بخيالك شوية فكرت انت كنت بتفكر في ايه طول النهار ربنا يمثل قد ايه من تفكيرك فاذا كنت تخاف من هذه المصيبة العظمى النفاق في الزمن ده اللي اختلطت فيه الاوراق ولا حد بقى عارف معروف من منكر ولا بقى حد عارف الحق من الباطل يأتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق إذا براءتك وقف على إيه بقى اسجد واقترب قال صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه ربنا سبحانه وتعالى قال يوم يكشف عن ساق دي العلامة اللي هيعرف بيها المؤمنين الله عز وجل كل الناس تدعى إلى آلهتهم فمن كان يدعو الشمس يلا على الشمس يقع في النار واللي كان بيدعو كذا كله لغاية ما يتصفى الناس ما يبقاش غير أهل الإسلام فيهم العصاة فيهم المنافقين وفيهم أهل الدين الصالحين يحصل التميز بقى إن ربنا سبحانه وتعالى الأول يتعرض لهم في الصورة مختلفة المؤمنين عارفين الصفة ايه انه يكشف عن ساق الله ساعتها هو يلقى في صدورهم انه هي دي الصفة فيتعرض لهم بصورة مختلفة فينكروا ثم يكشف عن ساق الله ويدعون الى السجود كما كانوا يدعون الى السجود في الدنيا فاهل الايمان يخر سجودا اما المنافقين فلا يستطيعون يقول الله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة الذل ركبه وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا العمود الفقري يتصلب ما يقدرش يتحرك وشوفوا النبي قال ايه اللي كان بيسجد رياء وسمعة سلم يا رب سلم اذا مفتاح النجاه اسجد واقترب فالصلاة أعظم أسباب النجاة وإحنا علمناكم نجاتك في إيه؟ في مناجاتك وأعظم المناجاة في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلى يبقى أعظم مناجاة أعظم طريقة للتواصل بينك وبين ربنا في الصلاة قالوا صلاتك صلاتك عايز تتواصل بربنا سبحانه وتعالى مفتاح التواصل منين من الصلاة من اسجد واقترب حبيبي في الله اسجد واقترب لترفع درجاتك وتكفر سيئاتك فالله جل وعلا يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات أعظم طريقة ترفع درجتك عند ربنا وتغفر ذنوبك السابقة يلي بتشتكي وبتقول رواسب الجاهلية الماضي الأليم ومش عارف أتخلص منه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وقال إيه زلفا من الليل الزلفة يعني القربة يعني قرب قوي هنا بقى أصل أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقرب تعالى له خلي المسافات بينك وبينه الضيق أصلك لو قربت قوي هتبقى في المعية في المعية دي بقى يحفظك فكل مشاكلك اللي انت قاعد تعبان منها دي خلاص كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يحفظك محتاجها دي صح محتاجها أكيد قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه كل ذنوبك صغيرها وكبيرها فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه فعشان كده هي هتبقى تقيلة في الأول عشان انت شايل ده كله فعشان كده الصلاة بقت تقيلة فخففها شوية اسجد كتير عشان تخفف الحمل ده شوية عليك بعد شوية هتلاقي الموضوع بقى سهل قال صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة اسجد واقترب في زمن القلق والهموم والمشاكل تأتي الصلاة لتكون راحة وقرة عين يقول الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين شفت العلاج فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة احنا بنقول المعاني دي ليه احنا كلنا بنصلي علشان زماننا ده الأمور اتغيرت كتير عما كانت فبقينا محتاجين نتكلم في ألف به من تاني يعني ما تقعدش تقول كلام عن الصلاة ما كلنا بنصلي ايه المشكلة يعني طيب بالله عليك هل صلاتك صارت تنهاك عن المنكر وعن الذنوب والمعاصي هل تخرج من الصلاة بوجه مختلف عما دخلت به بالله عليك اصل احنا مش محتاجين نخدع نفسينا اقف مع نفسك الوقفة دي يبقى محتاجين نتكلم في ألف به من تاني ونتكلم في معنى الصلاة ونتعلم تاني مش مشكلة هو ده الطريق هي دي السكة بنعملها بس ما بتجيش ثمرتها يبقى في خلل يبقى لازم في الأول من تاني أقعد أحببك فيها وعظمها لك عشان دلوقتي ناس كتير بتأثر في أمر الصلاة اللي بيأثرش في الفرائض بيأثر في النوافل كل واحد عارف أخبار قيام الليل إيه أخبار النوافل الضحى والرواتب وبتصلي كل يوم 12 ركعة أقل حاجة والفرائض بتؤدى على وقتها ولا بيحصل فيها خلل وأخبار صلاة الفجر إيه يبقى محتاجين نرجع نقول ألف به تاني يبقى نرجع أسجد واقترب في هذا الزمن زمن الفتن فتن كقطع الليل المظلم تأتي الصلاة تبقى هي دي بارقة الأمل كما يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة نور شوفوا بقى الحديث ده والحديث ده بالذات تتوقفوا عنده شوية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ده الكل هتتحرق بايه بقى فتنة شهوة او شبهة انا بقول حتى ولو انت قاعد جوه بيتك وقافل على نفسك ممكن تلاقي العملية كده يعني هي القضية مش ان انت هتفر يعني تحترقون تحترقون كله بيتحرق الحل فين فتأتي صلاة الصبح فتغسلها اكبر مرحلة للفتنة بالنسبة للمؤمن ما بين صلاتين العملية ما تبقاش متظبطة طب بقى واللي بيسيبها أيام وليالي وشهور وسنين ده يبقى فين تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها وهكذا إذا صليتم العصر إذا صليتم المغرب حتى قال فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا في زمن موت الفجأة وكثرة حالات سوء الخاتمة والعياذ بالله أهل الصلاة عن هذا العذاب مبعدون فالله عز وجل قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود فيحفظوا من هذه الأهوال وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف في زمن انفجار الشهوات والأمر بقى لا يطاق مش كده زنا ويريد زنا بس ده زنا محارم وشذوذ وأمور يندى لها الجبين وحل ضياع حتى صار الواحد منا يدعو فيقول رب نجني وأهلي مما يعملون فإذا كنت خايف رجلك تقع في الوحل ده أو لو كانت رجلك وقعت وعايز تلحق نفسك قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال ستنهاه ما تقول يبقى يا جماعة محتاجين نعظم قدر الصلاة محتاجين نسجد ونقترب طب ازاي بقى ايه الطريق لتحقيق هذا الامر عايزين نتواصى بشوية وصايا واحد الصلاة في أول وقتها كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها ولا شك أهم حاجة الفريضة كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه عشان ما تجيش انت تعظم قدر نافلة زي ما بيحصل في رمضان كده ويعظم شأن القيام والفجر يروح لا وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لا يشغلك أي شيء عن الصلاة شوفوا بقى هدي السلف وتعلموا إزاي تعظموا قدر الصلاة عشان تسجد وتقترب كان الأسود بن يزيد إذا حضرت الصلاة أناخ بعيره يعني الصلاة جت وانت ماشي بعربيتك تركن على جنب هي دي أناخ بعيره ولو على حجر لو كانت حتى المكان صعب جدا يروح راكنها ما تتحججش ما تقولش دي خلاص قريبة شوية بس عشر دقايق وكتب عمر إلى عماله اجتنبوا الاشتغال عند حضرة الصلاة يعني ساعة ما يأذن الأذان خلاص تبتدي بقى اللي في إيدك تخلص منه وتبتدي بقى تتهيأ للصلاة من هذا الوقت تقوم بقى تتوضى إنما ما تقعدش تقول لسه هيقيموا بعد ثلث ساعة ولا بعد نص ساعة حجج الإخوة دي قال اجتنبوا الاشتغال عند حضرة الصلاة فمن أضاعها فهو لما سواها من شعائر الإسلام أشد تضييعا الوصية الثالثة عاقب نفسك لو فاتتك الصلاة دخل أحد السلف أبو بكر بن عبد الرحمن كان كبر في السن فكانوا بيقودوا للمسجد فدخل فوجد الصلاة فاتته واخدين بالكم جايبينه متعكز دخل لهم صلوا العشاء راح داخل نصلي العشاء بقى وحده فصلى بالبقرة ابن عمر فاتته الصلاة فأقسم على نفسه لا يقيمن الليلة عارف انت لو بتتعامل مع نفسك بالطريقة دي تتملكها الوصية الرابعة علق قلبك بالمسجد فمن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد هذا رجل قلبه معلق بالمسجد فإذا خرج منه يبقى عايز يرجع تاني كان عاصم ابن أبي النجود عابدا خيرا يصلي أبدا فربما تأتيه حاجة فإذا رأى مسجدا قال مل بنا أول ما يشوف جامع يروح على طول رايح أيوة لازم نصلي في الجامع ده ركعتين قال مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت ثم يدخل فيصلي ده هو رايح يقضي مأمورية يعني ولا حاجة بص لقى جامع قال لك بس هي دي هو دي حاجتي فإن حاجتنا لا تفوت ثم يدخل فيصلي يبقى علق قلبك بالمسجد الوصية الخامسة استكثر من النوافل هي دي اسجد واقترب فالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر كان صلى الله عليه وسلم ربما ينام وهو ساجد فما يعرف نومه إلا بنفخه ثم يقوم فيمضي في صلاته من شدة اجتهاده صلى الله عليه وسلم فكان ينام ينام في السجود ومحدش يبقى عارف النبي نايم إلا من صوته يبقى صوت واحد نايم من نفخه في صلاته رؤيا يزيد بن زريع في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال أدخلت الجنة فقيل بماذا قال بكثرة الصلاة وكان مسروق يقول ما أصبحنا ولا أمسينا فنأسى نحزن ما ادعلش على حاجة فاتتني في النهار والليل فآسى على شيء من الدنيا إلا على السجود لله إذا أكثر من السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين أعلمك بقى تعمل إيه علشان تستشعر المعاني دي أول حاجة علشان يصل إلى قلبك هذه المعاني تهيأ في صلاة كده في الأول إعداد النافلة القبلية دي دي كده أنت في مرحلة الشحن بتهيأ قلبك علشان بقى هتدخل في الفرض وفي الفرض بقى المعاني تعالوا بقى ناخدها حتة حتة عشان تستشعرها وأول صلاة تمرر على قلبك المعاني دي أول شيء عند الأذان أول ما تسمع الله أكبر استشعر النداء يوم القيامة إن أنت بينادى عليك تعالى وأنت في الحشر واخد بالك بقى من المنظر البشرية دي بقى من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ده تبقى لحظة عاملة ازاي دي كان أحد العباد يقول ما سمعت النداء إلا تذكرت هول النداء بالعرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأول حاجة تيجي على ذهنك النداء يوم الحشر بعد كده هتشرع في الطهارة وانت بتتوضأ مرر على قلبك المعنى ده يا رب كما طهرت هذا البدن بالماء يا رب طهر قلبي بالتوبة ساعة الطهور تجمع ما بين طهارة القلب وما بين طهارة البدن بعد كده شرط الصلاة ستر العورة صح افتكر بقى ساعتها وانت بتلبس وبتتهيأ للذهاب للصلاة افتكر يوم تبلى السرائر مرر على قلبك المعنى ده وانت بتلبس كده مرر الآية دي عليك استرني يا رب ما هو دلوقتي انت مستور بهذا الثياب بس انا وانت مليانين عورات فلو اتكشفت العورات دي يوم الفضيحة يوم تبلى السرائر تبقى مصيبة تفتكر ساعتها على طول بقى وانت بتعمل كده اسم الله الستير استرني عوراتي بقى الباطنة ذنوبي بقى يبقى حالة ستر العورة تذكر يوم تبلى السرائر بعدين تقوم بين يدي الله قيام العبد المسيء تحس ان انت مالكش وش أنا بعد ده أقف قدام الملك سبحانه يأذن لنا بعد ده كله يا يا لكرم الله فتتكسر وتستقبل الايه تستقبل القبلة ساعتها افتكر دي ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ساعة ما تقف قدامه اوعى تلتفت عنه ممكن عينك ما تلتفتش يمكن جوارحك ما تلتفتش لكن قلبك فين أصل ربنا يطلع على ما في قلبك شكلك انت مين ابن مين كل الحاجات دي لا تساوي عند الله شيئا المهم جواك ايه تجاهه فاذا استقبلت القبلة افتكر بقى ايه بلى من اسلم وجهه لله اسلم وجهه الاسلام خضوع وذل وانقياد فلما تستشعر ان انت واقف قدام الملك بحالك ده لازم راسك تبقى في الارض لازم تبقى حاسس قد ايه انت مسكين وغلبان وفقير وملكش غيره وتقول له يا رب انت البر تعطي دون استحقاق فما تحرمني من برك يا رب ولا من كرمك ورحمتك صحيح أنا ما استحقش إلا أن أبعد وأطرد بذنوبي ومعاصية لكن ماليش غيرك لو مررت على المعنى ده على قلبك وانت واقف قلبك هينكسر بين ايديه اول ما تدخل بقى في الصلاة اول حاجة فيها ايه تكبيرة الاحرام هي هي هي هي من أسلم وجهه بتعمل إزاي بتسلم أسلمت نفسك له ترفع إيديك على معنى الاستسلام وأول حاجة تغرزها في قلبك وانت مكسور كده عشان تحقق معنى العبودية اللي احنا قاعدين بنقول عليها اهو تروح قايل الله أكبر مش احنا قلنا الذل والحب على جهة الإجلال اهو بتحبه في اللحظة دي لأنه سمح لك وكرمك وتفضل عليك وانت ما تستحقش فتحبه وفي نفس الوقت ملكش عين مكسوف مستحي فتذل له وفي نفس الوقت قلبك معظم لربنا سبحانه وتعالى فعشان يجمع الأمور دي كلها على قلبك لسانك ينطق ويقول الله أكبر فبالذل والافتقار تقف بين يدي الواحد القهار حينئذ تذكر وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وانت واقف قدامه استشعر لحظة الحساب اللحظة دي اللي انت تسمح لك بيها دلوقتي دي هتبقى صعبة قوي مرة قوي ساعة الحساب يا نهار ابيض ده الواحد مننا لو يعني غلط في حق اب ولا صديق خانه عمل اي حاجة ما يصحش يعملها ملوش وش هقف احط وشي قدام وشه ازاي بقى الراجل متفضل عليا اسرقه فساعة الموقف ده كده انت مستشعر بقى مدى الالم اللي الواحد بيبقى حاسه في والحرج امال لما تقف قدامه هو ويسألك ويقول لك عملت يا نهار ابيض الذنب ده فاكره اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك حاسس ربنا ما يستحق منا ده يا جماعة الله الملك العزيز الوهاب لا يستحق منك ذلك جدد التوبة الآن مرر على قلبك دلوقتي الذنوب دي التي تخاف أن تلقى الله بها ويحاسبك عليها مررها على قلبك دلوقتي وطلعها من جواك تبت يا رب تبت يا رب يا رب يا رب تب علي توبة ترضى بها عني تب علينا توبة ترضى بها عنا إذا استشعرت هذه المعاني وأنت واقف بين يديه وبعد أن تكبر تشرع في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك كلها تصب في نفس المعنى سبحانك تقتضي الذل إنك أصلك بتقول يا رب أنت منزه عن كل نقص أما أنا بقى فكل نقص فسبحانك سبحانك اللهم وبحمدك الحمد يقتضي إيه بقى إن هو متصف وحده بالكمال وطالما هو المتصف بالكمال يبقى لا يحب سواه يبقى اوعى تعلق قلبك لا بزوجة لا بولد لا بصديق لا بأم لا بأي حاجة سواه كل دول يتحبوا عشانه عشان هو أمرك إنك تحبهم فاهمين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك شفتوا أدي الذل أدي الحب تبارك أدي الإجلال يبقى حققت معنا العبودية تاني عشان كده الإمام أحمد كان يستحب هذا الدعاء في بعض الألفاظ الأخر الأدعية الواردة في الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض تيجي معانا في معنى إيه بقى إسلام الوجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فتتوجه بقلبك إلى الله جل وعلا ثم تستعيذ لتغيظ الشيطان فإنه دعي إلى السجود فلم يسجد غيظوا بقى استعذ بالله استشعر المعنى ده بقى كده انك بتلجأ الى الله عز وجل علشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من شره قالوا ايه اذا نبحتك كلاب الراعي فاستعن بالراعي يكفيك نباح كلابه انت ماشي والكلاب قاعدة تنبح عايز تخلص بدل ما تقعد تضرب هنا وهنا وهنا وهنا قول للراعي سكته فهمت المعنى فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى يكفك شر الشيطان ويكفك شرور الدنيا وشرور نفسك فتستعذ بالله جل وعلا وتلجأ إلى الله يبقى أنت كده هيأت نفسك تماما خلاص قلبك الشيطان الدنيا تحت حذائك نفضتها من دماغك ومن قلبك وتوجهت إليه فتبدأ في الفاتحة ها هنا مخاطبة الجليل بأعظم آية تنزيل وعايز تخشع حال قراءة الفاتحة حاجتين أول حاجة تعرف قدرها وتاني حاجة تعرف ردود ربك عليك مع كل كلمة بتنطقها إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد عارف انت بتقولها بقى كده مررها بس كده الحمد لله رب العالمين حمدني عبد يا حلوة عبد دي قوي ايه ده هو انا بقيت في المقام ده طب كمان بقى الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي عبدي برضه يا مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين سألني عبدي ولعبدي ما سأل فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو طلعت من قلبك بقى ساعتها صح اهدنا الصراط المستقيم دي يبقى مش هتعوجش ومش هتلتفت تعرف تصليها كده تعرف تقراها كده كان أحمد ابن أبي الحواري يصلي مرة فاستفتح الحمد لله رب العالمين إلى أن وصل إياك نعبد وإياك نستعين أحد الناس مر عليه وهو يقرأها قال فطفت الحائط كله رحت دخلت وقضيت مشاويري ورجعت ثم رجعت فإذا هو لم يتجاوزها مررت به طيلة الليل وهو لا يتجاوز إياك نعبد وإياك نستعين عارف ليه هو مش قادر يكمل عشان المعاني دي علشان هو شاغل قلبه بحمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي وسألني عبدي ولعبدي ما سأل فمش قادر يسأل مش قادر يقول له اهدنا الصراط المستقيم فيرجع يجيبها تاني الحمد لله رب العالمين عشان يستشعر القرب ده أنا أنا في السماء دلوقتي ربنا مسميني عبد و... ونسبني ليه وبيقول عبدي يقرأ كده الفاتحة وبعدين بقى إذا قرأ السورة يتدبر ما يقرأ صلى زرارة بن أوفى فلما انتهى إلى قول الله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير أغمى عليه ومات وكان إبراهيم النخعي إذا سمع قول الله إذا السماء انشقت يضطرب حتى تضطرب أوصاله تلاقيه جسم كله رتعش عندهم قلوب بيحسوا فاهمين فكوا الإقفال بقى مش هينفع لازم نفك الإقفال دي الموضوع زي ما قلنا في درس القرآن القضية لن تأري مليون تفسير القضية بس فرغ قلبك له وهو هيفهمك وهيوصل لك المعاني فاهمين؟ طيب يتدبر ما يقرأ ثم بعد هذا يركع حال الركوع افتكر الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قال عكرمة يرى قيامك يرى ركوعك يرى سجودك فساعتها افتكر اللحظة دي تاني وانت بتنتقل من حال لحال فتركع انا بقى حال الركوع عايزها تطلع كده انت بتقول ايه بقى في الركوع سبحان ربي العظيم رب دي تطلع ازاي من قلبك بقى اه قولها كده قولها بالراحة سبحان ربي العظيم وفخم كده في الضاء دي عشان تطلع عظيم سبحانه مشايخنا بقى اللي علمونا كده اللي بيصلوا وبيعرفوا يصلوا بيعملوها كده سبحان ربي العظيم ربي دي بقى هي دي اللي احنا قاعدين كل شوية نقف عندها ربي وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي انتوا حاسين بمعنى النسبة دي عبدي ربي المعاني دي انتوا فاهمينها اصلها بتتضايق انا مش عارف اترجم بس يعني احاول اقرب المعنى يعني انت عارف انت بتنسبه كده ربي سيدي مولاي حبيبي قرة عيني ربي مالك أمري خالقي مدبر حالي ربي فأنا عايزها تطلع كده ده قلب المحب سبحان ربي العظيم وعيشها بقى كده بقلبك يبقى فعلا ركعت حسيت بمعنى الركوع ده ورددها بالذات ده بقى في صلاة الليل تقولها كده وتعيدها وترددها مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تحسها طالعة من جوه من جوه قوي قوي رب وبعدين ترفع سمع الله لمن حمده يبتدي بقى ايه ينقلك لمقام تاني خالص رجاء يعني كنا في ذل وافتقار ومحبة وإجلال وتعظيم وقايم بالمعاني دي كلها وقاعد تستشعرها وبعدين بقى يقول ايه ترفع تقول سمع الله لمن حمده يا رب خد بإيدي أنا بحمدك هو يسمع من حمده يتقبل من شكره سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فتنتقل لمقام الرجاء وحسن الظن به سبحانه وتعالى يبقى تحبه ولا ما تحبوش حبه بقى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وطول ما هو بقى تكبيرات الانتقال دي بيحصل التكبيرات مع التحول مش كده لما بيدخل لما بيركع لما بيسجد كل حركة معاها تكبير تمام ليه بقى عشان كل شوية يمرر على قلبه معنى التعظيم ده فكل شوية تكبره وتعظمه الله أكبر ثم تنتقل إلى أسجد واقترب إلى السجود أقرب ما يكون العبد من ربه حينئذ تضاعف عارف يعني تضاعف يعني ذل ابن الجوزي يقول تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر ويقول كلمة جميلة أنا بحبها يقول لو لقيت الدنيا يعني متقفلة اشحت اشحت منه مد ايديك وقول له إنما الصدقات للفقراء شفت دي اه وانت ساجد بقى انا غلبان فتصدق علينا تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر وبعدين بقى يبتدي يقول إيه سبحان ربي الأعلى وانت فين وجهك معفر بالتراب وانت في الأرض تثبت له صفة العلو هو ده انتك عبد ذليل عشان كده هو بيحبك في المكان ده قوي فاستشعر هذه المعاني وانت بتنطق بقى تاني سبحان ربي وتثبت له صفة العلو والعظمة وهتكررها علشان برضه تتحفر جوه قلبك تمام طيب وبعدين الجلسة ما بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي ليه اشمعنى في التوقيت ده يعني في مواطن في الصلاة كتير ممكن يستغفر فيها يعني مثلا أول ما يبتدي في استفتاح مثلا يقعد يستغفر شوية علشان ينشط قلبه اشمعنى في المكان ده بعد ما سجد وبعد ما قال سبحان ربي الأعلى راح قايل رب اغفر لي رب اغفر لي حس بمدى قصوره أصل هو بقى قريب منه أقرب ما يكون إليه فحسها بقلبه فحس ساعتها إيه اللي قاطع بينه وبينه إيه اللي قاطع بينك وبينه ذنب فساعتها لما ما عرفش آه هو الذنب رب اغفر لي رب اغفر لي ويروح ساجد تاني عشان بقى تبقى الطعم تاني دي قدم لها بتوبة يمكن تشفع له يمكن تطهر قلبه يمكن ساعتها يحس بقربه رب اغفر لي رب اغفر لي يرجع تاني سبحان ربي الأعلى عشان تطلع ربي بقى صح من جواه عشان يحقق بقى معاني توحيد الربوبية ومعاني توحيد الألوهية معاني التوحيد كلها تتحقق اهي في الصلاة فهمتوا ازاي تصلوا يبقى بعد هذا التشهد هيعمل نفس الأمر ويكرره على قلبه فإذا جلس جلس متأدبا وتبتدي أول حاجة حركة الأصبع السبابة ينصبها ويحركها حركة يسيرة مش كده تقرع الشيطان هذه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كده فيها معنى التوحيد اهو ادي بس في الجلسة لوحدها يجلس متأدب ويبدأ مع كل لفظة من ألفاظ التشهد يستحضر معاني أول حاجة يثبت له برضه صفات الكمال الصفات الطاهرة الصلوات والطيبات فيبقى تاني يجي نفس المعنى كل ما بتدخل على ربنا تدخل عليه بالثناء ليس أحد أحب إليه الثناء من الله لذا أثنى على نفسه جميل بعد كده يبتدي يستحضر قلبه النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي الفايدة هنا إيه بقى إنه ربنا سبحانه وتعالى يوكل ملك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له صلى عليك فلان الآن فيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك السلام يرد عليه السلام انت مستشعر بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لك انه ربنا سبحانه وتعالى يسلم امرك تبقى دي عاملة ازاي ده الراجل لما اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم الشاب لما قال له إذن لي في الزنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلبه وقال اللهم اغفر ذنبه اللهم طهر قلبه قالوا فما التفت إلى مثل هذا بعد هذا قط شفت بقى فلما بقى النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك ويقول وعليك السلام يبقى خلاص سلم أمرك بس انت تسلم صح بقى استحضره بقى استحضر عظمة مقامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وانت بتنطقها وتجدد معنى التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتيجي تاني تثني عليه صلى الله عليه وسلم وتدعو بما يفتح الله عليك الشاهد بقى آخر لحظة وانت بتسلم بصوا بقى السلف كانوا يعملوا ايه يقول بعضهم إني لأستحي من ربي بعد صلاتي وكأني قد سرقت أو زنيت بعد ما يخلص الصلاة وهو بيسلم يبتدي يستحي دي تنفع ما تنفعش اجتهد وحاول يجمع قلبه على المعاني وكذا بس لسه كمان لسه كمان لسه لو القلب طهر هيطلع أكتر فيستحي من الله عز وجل كان يحيى بن وثاب إذا قضى صلاته مكث مليا يقعد بقى كده وعليه الكآبة حزين متضايق وكان إبراهيم يمكث بعد الصلاة ساعة كأنه مريض زعلان هم دول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خايف أحسن لا تقبل فهمتوا تصلوا ازاي عرفتوا ازاي تسجد وتقترب يا من تريد أن تقترب إلى الله جل وعلا يا من تريد أن تستمتع بالنظر إلى وجه الله سبحانه يوم القيامة هذا طريقه عملي ازاي نحقق نفعل ده في حياتنا اول حاجة احنا قلنا واتفقنا على شوية حاجات وصايا عايزين تدرك تكبيرة الإحرام طريقك ليها هم 200 خطوة مشروع 200 صلاة اعتبرهم 200 خطوة كل حاجة في حياتك انفضها عن ذهنك مفيش اي حاجة بقى دلوقتي تعلو على الصلاة خلاص عندك الشغلانة الفلانية دي مهم جدا جدا جدا اهم منها جدا جدا جدا انك تتبرأ وتكتب براءتك من النفاق ومن النار يبقى خلاص اعمل ايه بقى اصلي الفجر وانا بصلي الفجر يا رب بلغني صلاة الظهر ادرك تكبيرة الاحرام في جماعة يا رب ما تحرمني ماشي صلي الظهر كده العصر كده اعمل ورقة كده ماشي خطوة عشان تبقى فرحان مشيت خطوة اتنين تلاتة هم 200 خطوة قطعنا عشر طب ما هي حلوة وسهلة اهي امشي كده عشرة عشرين خطوة هانت كمان كمان كمان ولا اي حاجة في الدنيا بعد كده تشغلك عن صلاة الجماعة تدرك تكبيرة الإحرام اتفقنا ده رقم واحد رقم اتنين اسجد واقترب بقى نوافل دلوقتي عندك ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها عندنا أربعة ضحى أربعة ضحى ماشي أربعة قبل الظهر أربعة بعده قال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار وقال صلى الله عليه وسلم من صلى ضحى يعني أربع ركعات وصلى قبل الظهر أربعة بنى الله له بيتا في الجنة وبعدين رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة ماشي وركعتين رواتب بعد المغرب تمام العشاء عندك ركعتين تمام كده عندك بقى القيام 11 ركعة قيام ما هو اسجد واقترب يبقى كده وصلنا 33 و17 فرائض يبقى وصلنا لخمسة خلاص تعاهدنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا وارض عنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تردنا لا تردنا عن بابك مطرودين ولا صفرا خائبين وارض عنا أجمعين اللهم قد رفعنا أيدينا إليك وهي ملوثة بالخطايا والذنوب اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يا رب يا رب يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل يا ربنا يا ربنا أحبنا يا ربنا أحبنا اللهم حبب إلينا من الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم